معاصي القلوب
توبي يا عم عادل ان شاء الله امتى قريب ان شاء الله امتى يا عم الشيخ اصبر عليا خايف لما يسمحلكش التوب محلكش التوب
خلص العمليه دي واحده مفيش تخلص هتموت هتموت شفتوها في افلام سينما خلاص دي اخر عمليه ونتوب ويتقبض عليهم في اخر عمليه
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
معاصي القلوب انه يبقى مدي ميعاد لواحده بعد الاسبوع انه يبقى متفق مع البنك انه هيستلف بعد شهرين انه يبقى ناوي هو قادر على الحج انه ما يحجش ان عنده تلفزيون ودش وظبط على القنوات اللي بيتفرج فيها على نساء عريض ده اسمه ايه إصرار اصرار ده اصرار اصرار الاصرار ده لا يغفر الله معه للعبد معاصي القلوب ان في نفوسنا اسلحه دمار شامل تدمر الايمان تدمر الايمان تقضي عليه تنسفه تنسفه من قواعده فان لم نفتش عنها ونقف عليها ونعرفها ونتخلص منها دمرت ايماننا فلقينا الله بلا ايمان ساد ساد شوف فلان ده بيعمل ايه وبيروح هنا ليه ومين اللي معاه دي؟ مين اللي دخلت له مين اللي جات له وبيكلم مين دلوقتي وبياخد التليفون ويخرج بره ليه وبيقفل على نفسه وبيتاخر بالليل ليه خليك في نفسك خليك في نفسك عنده زوجة ما شاء الله تغنيه وتكفيه بالعكس هو لا يكفيه ومع ذلك متطلع شاري بره والكتير والرايح وجاي فقر راجل فقر معاصي القلوب اه اصلا لما بشوف فلان ده بيبقى يوم اسود من اولها اصل فلان ده لما بيدخل عليا هي الدنيا بتتقلب التشاؤم اصل لما بيحصل كذا الرنه دي لما بتيجي في التليفون بتبقى مصيبه آه، ده آه اصلا لما ادخل بقى العربيه وادور ما تدورش يبقى كده.
معاصي القلوب سؤال هل في قلبك حب يشغلك عن الله سؤال هل انت مصر على بعض المعاصي سؤال سؤال هل تصمت غافلا لا تفكر في شيء ولا يشغلك امر الاخره سؤال هل تجد من اعمالك شيئا يكرهه الله يكرهه الله وانت تحبه لابد ان تكون على يقين على يقين ان الذي يعطي ويمنع هو الله والذي يرفع ويضع هو الله الله إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم اوعى اوعى ما يغركش انه كريم ما يغركش انه رحيم ما يغركش انه ودود لا ده جبار ده جبار وبطشه شديد لازم تخاف على ايمانك لازم تعيش عمرك خايف لازم تعيش عمرك خايف معاصي القلوب لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله في رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى فإن أول سؤال يبتدرنا الليلة ما هو أغلى ما تملك ما هو أعز شيء تملكه على الإطلاق ما هو أثمن وأعظم شيء في حياتك لا شك إنه إيمانك بالله اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا الإيمان هو أغلى ما يملكه الإنسان وأثمن وأحلى وأمتع وأعظم وأسمى وأرق ما يملكه مخلوق في هذه الدنيا هو الإيمان بالله الإيمان بالله هذا الكنز الغالي الذي اختصك الله به وأعطاك إياه وغيرك صاحب عقل اخترع كمبيوتر وهو يعبد البقر وآخر اخترع كذا وكذا ووصل إلى القمر وهو يعبد الفرج أو المال فقد قال أحدهم أنا لا أعرف لي إلها إلا الدولار فأثمن ما تملك تلك العلاقة الرقراقة السامية التي بينك وبين الله الله مالك الملك والملكوت الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الله الله الذي يدبر الأمر وهو يجير ولا يجار عليه الله العظيم الجليل الجميل الله علاقتك به هذه أثمن ما تملك فإذا كانت هذه العلاقة عندك غالية بهذه القيمة فلا شك أنك لا تفرط فيها بسهولة فإن الإنسان إنما يفرط في أهون الأشياء عنده إذا تعرضت السفينة للخطر فإنهم يرمون المتاع تخفيفا للسفينة المتاع لأنها أهون من الإنسان وهكذا يتخلصون من أهون الأشياء عندهم فلذلك الذي تجد دينه عنده هينا سرعان ما يتخلص منه وبمنتهى البساطة أما من غلا عنده دينه وعظم عنده قدر هذا الدين وعظم هذا الإيمان فإنه يضحي بروحه من أجله ولذلك كثيرا ما قررنا أنه يضحى بالوطن من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل الوطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضحى بمكة من أجل من أجل دينه وضحى بروحه من أجل دينه فيضحى بكل شيء من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل شيء إذا عرفنا قيمة الدين إذا عرفنا قيمة الدين ولذلك إذا رأيت الإن- الآن أحدا يضحي بدينه من أجل المال عرفت قيمة دينه عنده أو يضحي بدينه من أجل امرأة أو يضحي بدينه من أجل مركز ومنصب أو يضحي بدينه من أجل شركته أو مصنعه أو آه، مركزه الاجتماعي أو أو إلى آخره إذا رأيته يضحي بدينه من أجل شيء عرفت أن هذا الشيء أغلى عنده من الله لأن الدين هو علاقة العبد بربه اللهم ثبتنا على الإيمان الشاهد أيها الإخوة إذا تقرر لدينا إذا تقرر لدينا ما سبق وعرفنا أن أعظم شيء في هذه الدنيا وأغلى شيء في هذه الحياة وأسمى وأثمن ما تملكه هو دينك فإن الذي يملك شيئا ثمينا يحافظ عليه صحيح ولا لا؟ لابد إن الذي يملك مجموعة من المجوهرات غالية الثمن فإنه يستأجر لها خزينة في بنك ويدفع أجرة سنوية أو شهرية من أجل الحفاظ على هذه الثروة فكيف تحافظ على دينك اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان كثيرا ما نسأل الله ذلك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك قل أمين اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به هذه هذا دعاء ندعو الله به وعلمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف نحافظ على الإيمان أولا لا بد من التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في القلب التي تدمر الإيمان وهذه القضية لا تحتاج إلى مفتشين أجانب أبدا ولا تحتاج إلى مراقبة دولية القضية قضيتك والمراقب هو الله إن الله كان عليكم رقيبا أيها الإخوة إن في نفوسنا أسلحة دمار شامل تدمر الإيمان تقضي عليه تنسفه من قواعده تضيعه تضيع الإيمان فإن لم نفتش عنها ونت- ونقف عليها ونعرفها ونتخلص منها دمرت إيماننا فلقينا الله بلا إيمان اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بات سفيان الثوري ليلة يبكي فقيل كل هذا من الذنوب فشال قشة من الأرض وقال الذنوب أهون عند الله من هذه ولكني أخشى سوء الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الخوف والخطر إنك تموت على الكفر إنك تعيش حياتك كلها مسلم وتيجي وقت الموت تسخط على الله فتكفر بالله فتموت وأنت كافر وهذا حصل كثيرا جدا وخصوصا في هذه الأيام أيام الفتن اللهم نجينا من الفتن فلذلك أيها الإخوة نحتاج أن نفتش عن هذه الأسلحة أسلحة دوار الشمل في نفوسنا التي تدمر الإيمان لنتخلص منها قبل أن نموت بعد أن قضت علينا بعد أن قضت على إيماننا فإذا لابد ابتداء من التفتيش سؤال هل في قلبك حب يشغلك عن الله سؤال هل أنت مصر على بعض المعاصي سؤال هل نسيت التوبة من بعض الذنوب سؤال هل تجد في قلبك الفرح بالدنيا أكثر من الفرح بالله سؤال هل تجد حلاوة مدح الناس أكثر من حلاوة الإيمان؟ سؤال هل تأنف من ذم الناس حين يذمونك بحق وأنت تعلم صدق ما قالوا؟ سؤال هل تكره من يخالف مرادك منه وترضى بما يوافق هواك فحسب؟ سؤال هل تلهو باللغو الباطل مع الحق ويسعد قلبك بذلك هل تلهو بفضول الكلام ولا تحس بألم في قلبك من تعطيله عن ذكر الله هل تصمت غافلا لا تفكر في شيء ولا يشغلك أمر الآخرة هل تجد من أعمالك شيئا يكرهه الله وأنت تحبه شيئا يحبه الله وأنت تكرهه هل تخشى الفقر وتؤثر الموت دونه هل تكره شيئا مما قضى الله عليك هل تبغض الخير لبشر هل يجد قلبك الراحة في البطالة ويؤثرها على طاعة الله هل حبك وبغضك لهواك أم لله هل تحزن وتفرح للطاعات عملا وفواتا أم أن قلبك بارد اللهم أصلح قلوبنا هذه بعض أسئلة هامشية هامشية فإننا لم نتوغل إلى الأصول والعقائد ولكن هذه الأسئلة الهامشية كما يحدث أنك حين تذهب إلى الطبيب وتشكو مرضا شديدا فيسألك أسئلة هامشية أنت ليك نفس للأكل أنت أحيانا كذا وكذا تحس أن الأسئلة بعيدة ولكن هذه الأسئلة البعيدة تشير إلى شيء خطير اللهم طهر قلوبنا هذه الأسئلة أنا لا أريد إجابة عليها لي وإنما لك لنتدارك المرض من أوله وندرك أنفسنا قبل أن نلقى الله الأمر خطير والناس في هذه الأيام يموتون فجأة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والذي لا يدرك نفسه من البداية يأخذه التيار فيضيع ولا يستطيع الاستدراك لذا أريد الليلة أن نتحدث قليلا عن معاصي القلوب معاصي القلوب هذه الأسئلة كما ذكرت هامشية نريد أن ندخل في الموضوع هذه على هامش الكلام أما أصل الموضوع أنت عاصي مذنب أم أنك مطيع تائب هذا هو الموضوع ومعاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح فلا شك أن الكبر أعظم من الزنا وشرب الخمر وكمثل الغرور والعجب والرضا عن النفس كما سيأتي معنا من معاصي القلوب التي سنحاول أن يتفحص كل منا هذه المعاصي هذه المعاصي فيها معاصي كفرية وبعضها من صفات المنافقين وبعضها معاصي كسائر المعاصي فمثلا من أول معاصي القلوب الشك والشرك الشك مرض قلبي وكثير من الناس كما وصف الله سبحانه وتعالى أنه إذا أوتي شيئا من الدنيا طغى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أن رآه رآه شاف نفسه رآه استغنى إذا أنعم الله على عبد قال إنما أوتيته على علم قال تعالى بل هي فتنة بل هي فتنة هو يظن حين أوتي شيئا من الدنيا يقول الكلمة بنسمعها كتير أنا استاهل لو ما استاهلش ما كانش ربنا اداني ده أنا عاملهم بعرقي أنا راجل عصامي أنا جايبهم بنفسي أنا ابن أصول ورثها كابرا عن كابر كل الكلام ده إذا وقع في قلبك شككت أن الله هو الرزاق يؤتي ملكه من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده بيده الخير وهو على كل شيء قدير سؤال هل أنت تشك أن أحدا يستطيع أن يضرك أو ينفعك بغير إذن الله هذا الشك كفر إذا شككت لحظة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا إذا المقابل لابد أن تكون على يقين أن الذي يعطي ويمنع هو الله والذي يرفع ويضع هو الله ويكون ذلك يقينا في قلبك لا يتطرق إليه شك لحظة واحدة فلا عرقك ولا فلوسك ولا جهدك ولا أبوك ولا جدك ولا الناس ولا المعارف ولا الأصدقاء ولا الدنيا بما فيها تستطيع أن تمنع عنك قدر الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما قال عبد الله بن مسعود عطاؤه كلام ومنعه كلام يعني ايه كلام هي كلمة إذا أراد أن يعطي كن فيكون إذا أراد أن يمنع يقول كن كن بس فإذا خلا قلبك من الشك وامتلأ قلبك باليقين أن المعطي المانع الضار النافع الذي يرفع ويضع ويشفي ويمرض ويعز ويذل هو الله فبأي شيء يتعلق قلبك لا بنفسك ولا بالبشر أما مجرد شك لحظة يجعلك تعمل حسابا لكل البشر وتدافع عن نفسك وتثبت نفسك هذه هي القضية إذا أول معصية من معاصي القلوب الشك والثانية الشرك اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ليقولن الله فلذلك ينبغي أن نتعلم نتعلم ديننا العلم العلم أصل الإمام البخاري باب باب إيه؟ باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالأول اعلم و- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة في أمور بنعملها بتلقائية بدون علم وتبقى صح وفي أمور كتير بنعملها بتلقائية برضو وبتبقى غلط عودنا عليها فمسألة الشرك من أخطر القضايا على الإطلاق لأن خطورة الشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد يبقى سيدنا النبي ما صلي عليه وكل أنبياء الله رغم هذا كله بمنتهى البساطة ممكن يحبط عمله لو لو اشرك والشرك احنا مش عارفين يا جماعه خفاياه الشرك اخفى من ده بينام شوف سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح عبد الله او دعا الى الله ألف سنه ألف سنه دعوه ألف سنه خدمه ألف سنه خدمه في سبيل الله ثم طلب من الله طلب صغير خالص بمنتهى البساطه او من وجهه نظرنا احنا طلب طلب صغير جدا يعني يا رب انا شغال عندك بقالي ألف سنه ابني وت- وتلاحظ الرقه والادب وال- والذل في الطلب ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين شوف الرد يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين أهو ده نبي عاش ألف سنة في خدمة الدعوة وطلب من ربنا من وجهة نظرنا طلب إيه يعني ربنا لو رحم الناس دي كلها ودخلها الجنة إيه اللي ينقص عند الله ولا حاجة طب لو واحد بقى مش ه... مفيش حاجة لكن شوف اهو ده التعامل مع ربنا تفهم من هنا التعامل مع ربنا يبقى ازاي شوف بقى لو حسبك بالطريقة دي لو عاملك كده اللهم إنا نسألك رحمة من عندك يعاملنا برحمته هو ده المطلوب لكن لو انت بقى تدخلت فيما ليس لك به علم اذا كان لسيدنا نوح قال له لا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين احيانا احنا بنخش في حتت ملناش فيها بدون علم وتضيع دينك ودنياك واخرتك تغضب ربنا مره ما يرضاش عنك بعدها ابدا ده الخطر في قضيه الشرك لان ربنا سبحانه وتعالى عظيم عزيز قهار جبار ملك واحد فيغضبه اشد ما يغضبه ان تشرك معه احد لان من صفاته انه غيور غيور فاشد ما يغضبه شرك ما ارسل الرسل وانزلت الكتب الا لعلاج قضيه الشرك دي كل الانبياء افرد القران كده من اوله لاخره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كل الانبياء كل الأم... نبي بعث للقضيه دي للقضيه دي لقضيه الشرك وما اهلك قوم الا بهذه القضيه الشرك والخطر في امه النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان ما فيش نبي بعد النبي محمد خلاص ربنا بعث في كل امه نبي وهذه الامه هي الامه الخاتم فارسل اليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعالج قضيه الشرك معالجه في منتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه حديث حسين ابو عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا حسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال له أنت بتعبد كم إله قال له بعبد سبع آلهة الراجل كان صريح صراحة قال له في ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك اللي بتخاف منه وترجوه مين قال ذاك الذي في السماء قال له طيب إذا ضلت راحلتك من تسأله ليردها عليك قال ذاك الذي في السماء قال إذا مرض ولدك من تسأله ليشفيه لك قال ذاك الذي في السماء قال فما بال هؤلاء الذين في الأرض امال المقاطيع اللي في الأرض دول بيعملوا إيه شغلتهم إيه الستة بتوع الأرض قال ليبلغوني ذاك الذي في السماء قال أسلم حتى أعلمك دعاء ينفعك الله به فأسلم وقال علمني يا رسول الله قال قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي اللهم ألهمنا رشدنا وقينا شر نفوسنا هذه المعالجة واضحة واضحة جدا وأرجو أن احنا نكون صراحة مع بعض إلى أبعد حد ما تزعلوش مني إن احنا النهاردة لو سألنا بعض الناس اللي بيروحوا سيدنا الحسين والسيدة زينب السيدة نفيسة السيدة عائشة والسيد البدوي وإلى آخره يا جماعة هو سيدنا الحسين بينفع ويضر قولوا والله احنا عارفين انه ما ينفعش ويضر ولكن بيوصلنا ربنا نفس فكر مين حسين اللي قال ان شغله السته اللي في الارض بس يوصلوني للي في السماء بالعكس ده كان حسين ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه واقسموا بالله جهد ايمانهم هو ده الفرق بين شرك الاولين وشرك عصرنا ان الاولين كانوا بيشركوا في الرخاء ويوحدوا في الشده في الشده يقولوا يا رب وفي الرخاء يدعوا اللي حواليهم اهل زماننا للاسف بيشركوا في الشده والرخاء يعني لما يكون ما عندوش ولاد يا سيد يا بدوي ولما يجي له ولد يذبح عجل للسيد البدوي برضه في دي ودي هو ده الخطر الكلام ده خطير جدا الى ابعد حد ليه لان الكلام- مش من عندي ده كلام سيدنا النبي ما صلى عليه هاتها من القرآن المشركين يقولوا ايه في اول سورة الزمر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى قالوا احنا ما بنعبدش دول ده الاصنام ده, ده كانت حاجه تضحك حاجه تضحك فعلا ان الواحد منهم اذا نزل في الصحراء ينقي ثلاث طوبات طوبتين يحطهم عشان يمسح بيهم الغائط والبول والطوبه الثالثه يعبدها دي اللي بيسموها ثالثه الاسافي الطوبه الثالثه ينقي احسن طوبه من الثلاثه ويجعلها اله يعبده هي دي القضيه النهارده ان الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل فانتبه للشرك ومت موحدا سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة وأهل بيت النبوة على رأسنا من فوق نحبهم ونجلهم وندعو لهم ونتقرب إلى الله بحبهم لكن مسألة إن احنا نروح ونقعد ونصلي ونعمل ده ما قالناش عليه النبي هتصلي عليه صلى الله عليه وسلم لو أمرنا بهذا احنا ورا النبي وقلت لكم قبل كده الكلام ده إن المهم جدا إن احنا نعتقد يقينا أن اللي عمله النبي نعمله واللي ما عملوش النبي ما يلزمناش بأي وسيلة ولا بأي طريقة ولا بأي ولا, ولا بأي هدف معاصي القلوب اولا الشك اثنين الشرك ثلاثه النفاق اللهم انا نعوذ بك من النفاق النفاق نوعين نفاق عملي ونفاق اعتقادي النفاق العملي غير مخرج من المله غير مخرج من المله النفاق العملي اللي هو قال عليه النبي ما تصلي عليه ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان الحديث الثاني في صفتين تانيين إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر بصفة النفاق العملي النفاق العملي معصية النفاق العملي معصية من المعاصي يكتب على العبد أنه عاصي مش كافر أما النفاق الاعتقادي كره شيء مما جاء به النبي محمد وإن عمل به وإن عمل به يعني اللي يكره الصلاة كافر ولو صلى ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعماله يبقى كره شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المسرة بانخفاض دين النبي الحزن عند ارتفاع دين النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم هذه نفاق اعتقادي أما النفاق العملي إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا اؤتمن خان وفيها التعمد يعني مش كل واحد أخلف وعدا يبقى منافق ليه لأنه إنما يكتب منافقا إذا نوى الإخلاف وهو يعد يعني يقول لك أنا جاي بكرة وهو مش جاي هو ناوي إنه ما يجيش بس بيقول إيه ده نفاق إن هو يقول لك فلوسك دي أول الشهر يكون عندك وهو يعلم يقينا إن أول الشهر مش هيدفع يبقى منافق وإذا اؤتمن خان ولو خان من خان يبقى منافق إذا نوي الخي... إذا نوى الخيانة وإذا عاهد غدر خلاص بينه وبين بعد عقد ويغدر وإذا خاصم فجر إن هو لما يخاصم يحصل فجور في الخصومة يبقى في منتهى قلة الأدب والسوء ويستعمل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة في الخصومة يعني لو ليك عنده شيك بألف جنيه يخليه مئة ألف ده فجور في الخصومة وظلم ويقول لك أنا مش هاخد مئة ألف أنا هقدمه للمحكمة بس عشان أخد العشر تلاف حرام لا يجوز ليه؟ لأن المحكمة لما تنظر لمئة ألف غير لما تنظر لعشر تلاف صح ولا لا؟ فلذلك هذا فجور في الخصومة من صفات المنافقين الشاهد أن هذه صفات المنافقين العملية إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أما صفات النفاق الاعتقادي فهي الستة التي ذكرناها أيضا من من معاصي القلوب الاغترار بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله الكلام واضح عدي ولا ترجم ها؟ طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الاغترار بالله قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور قال لك يا أخي يعني ايه الغرور بالله ربنا كريم قوي سيبها انت بس على الله مش مشكلة مش موضوع صلاة ولا بتاع ربنا يفرجها ربنا يفرجها ده اغترار بالله ما غرك بربك الكريم هو كريم اه بس غضبه لا يقوم له احد سبحانه وتعالى ودايما ربنا سبحانه وتعالى يقرن الوعد بالوعيد نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فاوعى تغتر بالله اوعى ما يغركش انه كريم ما يغركش انه رحيم ما يغركش انه ودود لا ده جبار كمان وبطشه شديد واذا غضب كل الملائكه والانبياء يوم القيامه يقولوا ايه ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا الى غيره يبقى من معاصي القلوب ان يبقى في قلبك غرور بالله اثنين الامن من مكر الله اللهم ثبتنا على الايمان بعضنا لما نتكلم دلوقتي على ان الخطر انك تموت على الكفر يقول لك لا لا لا يا عم سيبك من الكلام ده الحمد لله احنا طول عمرنا زي الفل و هتتظبط ان شاء الله ده امن ده ومن اكبر اسباب سلب الايمان الامن على الايمان لما تبقى مطمن كده ياخدوا منك لازم تخاف لازم تخاف على ايمانك لازم تعيش عمرك خايف ده سيدنا النبي ما صلى عليه ده سيدنا النبي كان اكثر دعائي اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك سيدنا النبي محمد يقول اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم ده انا وانا النبي ما اعرفش اروح الجنه ولا لا ده مين صلى الله عليه وسلم خليل الله ابراهيم يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام بقى الخليل خايف لا يعبد الاصنام وانا لما اجي اقول لك يا حاج محمود خلي بالك من عيالك تقول لي لا لا لا انا عيالي متربيين كويس ما تخافش ده سيدنا ابراهيم كان خايف على عياله وتزوبني وايه لا مش على عياله ده ايه ده على نفسه بيقول يا رب لا تخزني يوم يبعثون بقى الخليل خايف لا يخزى يوم القيامه اوعى تامن مكر الله يا جماعه كان في صحابي من حبايب النبي كاتب للوحي حفظ البقرة وآل عمران كاتب للوحي بيكتب القرآن وحفظ البقرة وآل عمران وارتد وتنصر كان في صحابي مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهاجر للحبشة فرارا بدينه وتنصر يبقى أنا أطمن أآمن لنفسي لازم تخاف اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا جماعه انا والله انا من سنه من سنه سنتين سنة من سنه سنه ونص سنتين مش عارف بتحديدا انا شفت واحد بيكفر وهو بيموت شفته بعيني وسمعت بودني والله انا رايته بعيني وسمعت بودني واحد كان من الناس الطيبين وكان طول عمره كويس فجاه حصلت له فتنه في موضوع النساء مرض قالوا لي الحق الراجل في الاحتضار بيحتضر رحت واقعد عن جنب دماغه بيقول كلام كفر وطلعت روحه وهو بيقول كلام كفر عقوبات حسابات قديمة بقى بتتصفى اللهم تب علينا توبة نصوحة آه لازم تخاف وتظبط أمورك الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله زي ما دي بالظبط الخوف لازم جنبها الرجاء اوعى تقنط من رحمة الله قال الله في الحديث القدسي يا, يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك اوعى تقول لا لا لا ده انا عملت بلاوي ربنا ما اظنش ربنا هيغفر لي الكلام ده قنوط من رحمه الله ربنا قال انه لا يقنط من روح الله الا القوم الكافرون لا وان عظمت ذنوبك الله اعظم وان كبرت خطاياك الله اكبر وان توسعت افعالك فرحمه الله اوسع وقد هدى من هو شر منك ورضي عمن هو أسوأ منك عمر بن الخطاب كان أشد الناس كراهية لدين الإسلام ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما أسلم بقى إيه الفاروق وما ضره ما فعل خالد بن الوليد كان في غزوة أحد يقتل المسلمين ثم أسلم بعد غزوة أحد أسلم وما ضره ما فعل فلذلك لا تقنط من رحمة الله ما فيش مسلم النهاردة على ظهر الأرض وإن كان أفسق إنسان على ظهر الأرض وما فيش أمل كل الناس فيهم أمل إنهم كويسين بس محتاج الإيد الحنينة اللي تجيبه بالرحمة اللي تفهمه وتدخله على ربنا عشان كده خير عباد الله من حبب الله إلى خلقه وحبب خلق الله إلى الله ده اللي احنا نفسنا فيه انك انت تحب ربنا وتحبب ربنا للناس وتحبب الناس لربنا اللهم اهد المسلمين اجمعين فلذلك من معاصي القلوب عدم الاكتراث في تراكم الأوزار والإصرار على المعاصي الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة انه يبقى مد ميعاد لواحدة بعد أسبوع انه يبقى متفق مع البنك انه هيستلف بعد شهرين انه يبقى ناوي ان هو ناوي وهو قادر على الحج انه ما يحجش ناوي وعازم ده إصرار ان هو بينظر للنساء المتبرجات ان عنده تلفزيون ودش وظبط على القنوات اللي بيتفرج فيها على نساء عاريات ده اسمه ايه اصرار انه يشيل في جيبه علبه سجاير 20 سيجاره ده اصرار اصرار ده كله اصرار انه يبقى حاجز للصيف هيروح يصيف مش عارف فين ده اصرار اصرار الاصرار ده لا يغفر الله معه للعبد ده مصر اصل اللي بيقول يا رب توب عليا ربنا يقول له طب بطل وايه وانا توب عليك ما هي مش من شروط التوبه الايه الاقلاع الاقلاع عن الذنب بطل وانا توب عليك لكن انت مصر يتوب عليك ازاي زي ما بقول لك كده واحد شايل في جيبه علبتين كل علبه 20 سيجاره شايل 40 سيجاره في جيبه يا عم بطل سجاير يقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليك هيتوب عليك ازاي وانت شايل الخرطوش ما ينفعش مش هيتوب عليك يتوب عايزه يت- يتوب عليك بطل وهو يتوب عليك انوي واعزم اللهم تب على كل عاصم مسلم من معاصي القلوب التيه والرياء والعجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة بالدنيا برضه هيحتاجوا ترجمة دول كمان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم التيه احنا قلنا قبل كده هنا قبل رمضان مباشرة أن الله عز وجل يمسخ قلب كل عاصي على صورة الحيوان الذي يشبهه فتلاقي اللي عنده طمع ونفاق قلبه قلب كلب يعني دي صفات الكلاب واللي عنده تقليد قرد واللي ما بيغيرش على نسائه خنزير واللي بيعلم ولا يعمل حمار والكلام ده مش من عندي الكلام ده من القرآن كل دول من القرآن في ناس بتمسخ قلوبها على قلب طاووس دايما نافش ريشه ودايما معجب ومزهو ودايما راضي عن نفسه وظابط احواله دايما دايما شغال في ابهار الناس على طول يحب ان العربيه تبقى لها لون ونوع وموديل على طول الموبايل اللي في ايده على طول اللبس اللي هو لابسه حتى الجزمه على طول آه، وهكذا التيه والمباهاه بزينه الدنيا من معاصي القلوب اللهم طهر قلوبنا يا رب التواضع مأمور به وعدم التفاخر بالدنيا أصل من أصول الشرع والتطاول في الدنيا والتيه والمباهاة بها كبر وينبغي أن تعلم أن كل ما تملك فضل من الله والمعطي قادر على أن يسلب سبحان الله العظيم قد يكون الإنسان في وقت عزيزا لدرجة لا يتخيل معها أن يذل ثم يذله الله ببعض أتباعه فيصبح أذل من كلب والدنيا دول فإياك أن تغتر بالدنيا من معاصي القلوب التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة التي يرضاها الله ويحبها والعبد يأنفها إن أنا ذل لله واتمسكن إن أنا أقعد في وسط الغلابة وأسجد في الأرض هي دي الإنسان يأنف منها من معاصي القلوب بعض الناس لابس جرافته ولما يجي يسجد ينطر الجرافته قدامه ويسجد عليها عشان ما يسجدش على السجادة اللي الناس بتسجد عليها بعض الناس يأنف ان هو يتعامل مع فقير والرسول ما صلى عليه من دعائه اللهم ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات وحبه وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني فاللهم ارزقنا حب المساكين اللهم اجعلنا من المساكين واحشرنا معهم يا رب العالمين من معاصي القلوب العجب والتفاخر وحب الزينة تفاخر أنا عندي لو ما تعرفنيش أنا كنت أنا أنا أنا أنا الأنية الشاخصة دي من معاصي القلوب من معاصي القلوب النكس والخيانة والغدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار المكر والخديعة والخيانة في النار حتى لو تعاملت مع كافر فالتعامل معه على مقتضى عقد صحيح المكر به وخديعته وخيانته حرام ولو ولو كافر شو بقى ولو كافر لو بتعامل مع انسان كافر وبينك وبينه عقد في التعامل يعني هتديني كذا واديك كذا وتعمل لي كذا واسلمك كذا لو خنته حرام فضلا عن باقي فضلا ان يكون مسلما امال المسلم هيبقى الوضع ايه فالنكس انك تعد وتنكس مع مراتك مع اولادك مع جيرانك مع اخواتك مع ابوك وامك مع عمال في مصنعك او مكتبك او متجرك مع زملاء ليك مع شريك النكس والخيانه بئست البطانه اللهم انا نعوذ بك من الخيانه والغدر دي من معاصي القلوب من معاصي القلوب الحسد والغل والحقد والشماتة والعداوة والبغضاء وسوء الظن والتجسس وإضمار السوء والتربص بالدوائر من معاصي القلوب الحسد الحسد هو تمني زوال النعمة إن يكون واحد عنده نعمة ربنا أنعم عليه بشيء وانت تقول ما يستاهلهاش ده أصل وضيع ده انت ما ده كان ده ما ربنا يذله هذا من الاعتداء في الدعاء وهذا من الحسد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر حديث صحيح البخاري العين حق تلاقي واحد يبص لك بصه كده تبات حمى اه يبص لعربيتك كده في نفس اليوم تتخبط يبص لابنك كده تاني يوم توديه المستشفى العين حسد هذه خطيرة جدا ولذلك شرعت الرقية انك ترقي نفسك وولادك وقد يحسد الإنسان نفسه ما جربتهاش مرة وانت ماشي بالعربية قلت يا ده انا بقالي مر مدة طويلة قوي ما عملتش كاوتش تنام الفردة وانت واقف في نفس اللحظة تحسد نفسك يعني ده كتير كده انت قاعد مع زوجتك تقول لها احنا بقالنا مدة ما رحناش عند الدكاترة خلي بالك من العيال ثاني يوم تروحوا كلكم عند الدكاترة آه، كثيرا ما يحصل هذا أن تحسد نفسك فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هلا بركت هلا يعني تقول ايه ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله البركة بارك الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله دايما خليها في لسانك دي لما تشوف زوجتك في يوم جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله شفت يوم ولادك عجبوك حفظوا حاجة جديدة نجحوا في مدرسة صحتهم كويسة عدى الشتاء ولسه ما فيش أنفلونزا قول كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله ومن سنة النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم أنك كل ليلة تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين في يدك وتنفس وتمسح كل جسمك ثلاث مرات هذه رقية تحميك من العين ومن الشيطان وترقي ولادك ولادك الصغيرين بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك من شر نفس أو عين حاسد الله يحميك بسم الله أرقيك أرقيك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ترقي نفسك وزوجتك وولادك وترقي عربيتك وبيتك وفلوسك ومكتبك ترقي ليه لأن العين حق والعين فيها شر كثير أنت لا تعلم قد تفاجأ مثلا مرة إن زوجتك قلبت عليك معكننة زعلانة قرفانة مش طايقاك ليه يا ستي في إيه مفيش حاجة هو كده حاجة من اتنين يا ذنوبك اللهم تب علينا وعلى كل عاصي فإنما تسلط عليك بذنوبك اتنين يا عين حسدت أنت وهي أو حسدت فيك أنت بالذات يعني شاهد أن الحسد من أمراض القلوب الشديدة لأن الحاسد معترض على الله الحاسد بيقول يا رب انت اتصرفت غلط اديته هو ما استقلش ولو واعتقاد هذا كفر والعياذ بالله فلذلك الحسد تمني زوال النعمة الحسد والغل والحقد اللهم طهر قلوبنا احنا قلنا من أصول الوصول إلى الله تعالى سلامة القلب للمسلمين إنك تبات كل ليلة وقلبك نظيف بتكره مين الحمد لله لا أكره إلا الكفار تحب مين؟ كل المسلمين والله أنا أحب كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كلهم أحبهم واللي كانوا فلوسك نسامحهم لله واللي بيأذوك وبيتكلموا عليك نسامحهم لله واللي بيسعوا وراك وبيبشوا وينكسوا عشان يضروك نسامحهم لله تبات مرتاح ولا تعبان اه قلت له كده قلت له الفرق بيني وبينك ان لما بحط دماغي على المخده كده بنام انت ما بتنامش هو ده القلب السليم انك لما تحط دماغك على المخده ايه خلاص ما بكرهش حد ولا خايف من حد ولا بيني وبين حد عداوه ما بعاديش حد ارتاح لكن اللي جواه غل فلان آه، لو لو بس طول رقبته فلان يمين يحكمني فيه وفلان ده طب وبعدين الغل ده في نفسك هتعمل فيه ايه يا اخو هيقتلك والله عز وجل لا يقبل هذا القلب الراجل اللي الرسول صلى عليه بشره انه من اهل الجنه ثلاث ايام قال له يا بني هذا قلبي ابيت وليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينه لاحد من المسلمين هي دي قضيتي كلها من الاخر ان انا ببات نظيف ما بكرهش حد ولا بعادي حد الغل والحقد والشماته والعداوه والبغضاء الدنيا مش مستاهله الدنيا ما تستاهلش ان احنا نعادي ونخون ونحارب عليها قال الحسن البصري اذا رايت الرجل ينافسك في الدنيا فالقها في نحره ومن نافسك في الاخره فنافسه واحد بينافسك في دنيا شيل يا عم زي ما بقول لكم كده، الدنيا مش مستاهله مش مستاهله وقلت لكم مش مستحمله ان احنا نجرب طب نخلص دي وبعدين مفيش تخلص هتموت هتموت مش هتلحق مش هتلحق طهر قلبك وصفي احوالك وقابل ربنا نظيف من معاصي القلوب سوء الظن بالمسلمين والتجسس واضمار السوء والتربص بالدوائر سوء الظن لقى واحد ماشي كده اه ده ايه رايح عند فلانه انا عارفه ده ديله نجس وتلاقي الراجل رايح المسجد سوء الظن بالمسلمين ما قابله هو آه خارج من البنك شفت مرابي مش قلت لكم تلاقيه واخد له 3 4 مليون ده والراجل كان بيسد شيك عليه ولا بيعمل مصلحه مضطر ليها في البنك سوء الظن بالمسلمين الاصل في الدين سوء الظن بنفسك وحسن الظن بالمسلمين الاصل في الدين ان تسيء الظن بنفسك انا وحش وتحسن الظن بالمسلمين كل الناس دول طيبين واحسن مني الناس النهارده قلبوا الايه بقى حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالمسلمين احسن الظن بالناس اثنين التجسس دايما سوء الظن يجر للتجسس ما هو انا اسات الظن بيه يبقى اعمل ايه اجس عشان اتاكد عشان كده ربنا نهانا عنها من الاول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا ولا تجسس لانه هيسيء الظن يبقى لازم هيتجسس واذا تجسس لازم هيغتاب عشان كده ربنا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض هو يبقى هي اولها كده ان الراجل ده مش غلط ده سوء ظن فيبدا يمشي وراه يتجسس اكتشف الغلط يبدا يتكلم الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب آه لا تتتبع عورات المسلمين سيب الناس في حالها الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تتتبع عورات الناس فإنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم فساد هنشوف فلان ده بيعمل إيه وبيروح هنا ليه وماشي دي ومين اللي معاه دي ومين اللي دخلت له دي ومين اللي جات له دي وبيكلم مين دلوقتي هو بياخد التليفون ويخرج بره ليه هو بيقفل على نفسه ليه هو بيتأخر بالليل ليه أنت مالك خليك في نفسك انشغل بحالك مالكش علاقة بالناس وأحسن الظن فإن الأسرار لها رب اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب هو ده الموضوع وهي دي القضية يا جماعة إن الإنسان مننا يرحم عشان ربنا يرحمه يسامح عشان ربنا يسامحه يحسن عشان ربنا يحسن إليه يعفو عشان ربنا يعفو عنه لازم سئل أحد السلف عن طول الأمل قيل له تمنى قيل لبعض السلف تمنى قال كيف يتمنى من أنفاسه بيد غيره أتمنى إيه أنا ممكن أموت دلوقتي وأنا بتمنى لما السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت اللهم متعني بطول عمري أبي أبي سفيان وأخي معاوية وزوجي رسول الله قال لقد سألت الله في آجال معلومة أنت بتطلبي إيه لقد سألت الله في آجال مكتوبة هيموتوا عشان يقول لك يا ربنا يطول عمرك طول ايه ما هو مش هيطول مكتوب وانما السؤال بالعافيه ولكن اسال الله العافيه اللهم انا نسالك العافيه شاهد ايها الاخوه ان ال- طول الامل واحد آه، زي ما قلت لكم القصه دي قبل كده يقول لي واخد آه، شقق في اكتوبر وفي مايو مش عارف فين وفي ال- ايه يا عم ده في ايه يقول العيال ما مش عارفين بقى سنه 3000 دي هيبقى الوضع ايه انت مالك ومال سنه 3000 انت بتدور على ايه بتعمل ايه ياه املك طويل قوي يمكن القيامه تقوم بكره تاخدك انت وعيالك والدنيا كلها وخلصت القضيه بتعمل ايه اللي بيخطط لسنين قدام ولا شهور ولا ايام بعض السلف كانوا في المسجد قالوا لرجل صلي بنا كان صلاه المغرب قال اذا صليت بكم هذه الصلاه المغرب فلن اصلي بكم العشاء قال ارجع لا تصلي بنا نعوذ بالله من طول الامل عندك امل ان تصلي العشاء يقول لهم انا اصلي المغرب بس مش هصلي العشاء قالوا انت إيه؟ عندك امل تصلي العشاء ارجع ارجع ما تنفعش تصلي بينا شاهد طول الامل الموت ياتي بغته والله حادثتين شفتهم في يوم واحد راجل بتاع الرداتير حمل الورق واقف قدام العربيه امشي يا عم الحاج اطلع قال بس حط شويه ميه في الرداتير طب اطلع قال بس حط ميه في الرداتير اصبر عليه بيحط ميه في الرداتير وقع مات وهو بيحط الميه شالوه راحوا المسجد يصلوا عليه فين امام المسجد يا عم في الحمام بس دلوقتي دقيقه خبطوا على باب الحمام لقوا الراجل مات جوه الحمام مصيبه الناس بتموت اللي ما بيموتش في- تصدمه سياره على الطريق واللي بيقع من القطر واللي بتقع بيه طياره واللي آه، مش عارف بيحصل له ايه اللي بيجي له سرطان واللي بيجي له جلطه واللي بيجي له آه، بيموت فجاه اللهم انا نسالك العافيه من كل بلاء والنجاه من كل فتنه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه كثره الاماني غرتكم الاماني من اخطر اعمال الشيطان ربنا يقول ايه يعدهم و ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الأماني عنده أمل مش عارف في جريدة من الجرايد ولد جاب لي أص- ورقة كده كتبها بنت واحد من المسجونين في البنوك قضايا البنوك والقروض فالبنت بتقول ان ابوها كان بيقول لها احنا لازم نكبر ونكبر بسرعه مش هيعرف يعيش في الدنيا دي غير الكبير اللي بيطل من شباك على مارينا ومش عارف بيبص من ايه كبير الكبير دي ايه اماني اه اماني يفتح من الشركه شركه ومن الشركتين اربعه ومن الخمسه سته وكمل ده من ده ولبس طاقية ده لده وع- اماني وفجاه يجي البطش من الملك ويخذله اقرب الناس اليه فين اصحابهم وحبايبهم كله سلمه وكله اتبرى منه وكله ما يعرفوش وكله اتنكر له وكله فضحه بالعكس قال ده انا كنت بقول ده انا حذرته ده انا منعه من حاجات كتير انتوا ما تعرفوش والكل باعه لان هو في الاصل باع ربنا عشان كده كتير بقول لك من اصولنا اوعى تبيعه لا يبيعك ولو باعك هيبيعك برخيص هتضيع من معاصي القلوب الحرص والشره بعض الناس عندهم نهم شره حريص قوي ودي اللي سميناها فقر النفس عنده فيلا لا عايز في شرم الشيخ وفي مارينا وفي راس البر ده اسمه فقر النفس راجل فقر بيدور على وهو فقير من جوه فمنتظر ان الناس تمدحه وتثني عليه يفرح قوي يتبسط ولو حد ما نفقوش يكرهه ويبعد عنه فقر ما تكفيش لازم يحط قدامه هو هياكل طبق او نص طبق لازم تبقى مائده يترمي ثلاث ارباعها فقر عنده زوجه ما شاء الله تغنيه وتكفيه بالعكس هو لا يكفيها ومع ذلك متطلع شره لبره والكتير والرايح وجاي فقر راجل فقر ده اسمه فقر النفس فقر النفس ان تجد الانسان متط... شا... عنده شرف في هنا كذا هات في كذا بيتباع نشتريه في كذا مشروع ندخل فيه يا عم ارحم نفسك الدنيا مش هتضيع والاخره قادمه وهتموت وكل ده مش هينفعك الحرص والشره والطمع اللهم انا نعوذ بك من الطمع آه الطمع يبقى طماع بيقولوا من صفات الكلب انه لو وقع على جيفه تكفي الف كلب ثم جاءه كلب اخر نبح عليه وطرده لو وقع على اكله تكفي الف هو عايز لوحده ده اسمه ايه طمع اه طماع عايز لوحده خلي الناس تاكل جنبيك ترزق معاك ليه الطمع ليه الطمع ان انت عايز بس تحوط على كل حاجه وتحوش على كل حاجه وتكوش على كل حاجه دي من معاصي القلوب وامراض القلوب اللهم طهر قلوبنا يا رب طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا الطغيان بالمال إن هو يبقى راجل مستكين ومتواضع وطيب وعايش مع الناس كويس ساعة ما ربنا يرزقه ويوسع عليه يطغى الطغيان مجاوزة الحد مجاوزة الحد يلبس توب مش توبه بقى يكلم الناس من مناخيره ويبدأ يطغى بالفلوس يشتري الناس بالفلوس ويشتري كل حاجة بفلوسه وواقف كده وهو وهذا لابد أن يقسمه الله وقصة قارون خير شاهد قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي خرج على قومه في زينته فخسفنا به وبداره الأرض فاللي زي ده مش هيك مش هيكبر لازم هيتقسم وفي الدنيا قبل الآخرة الطغيان بالمال اوعى تفكر ان الفلوس اللي بتعز الناس بالعكس كل من كان مصدر عزته غير الله سيذل ولا بد قال عمر بن الخطاب لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فاللي مصدر عزته الفلوس هيتذل واللي مصدر عزته المنصب هيتذل واللي مصدر عزته الأصحاب والمعارف هيتذل أما من مصدر عزته الله فلا يمكن لأحد أن يذله لا يمكن طغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا السلف كانوا يقولوا إيه إذا رأيت الدنيا مقبلة فقل ذنب عجلت عقوبته وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين عشان كده قلنا الخوف من الفقر العلماء يميزوا بين المتعلق بالله والمتعلق بالدنيا اللهم ارزقنا التعلق بك وحدك يا رب يقولوا التعلق بالدنيا انه يخاف من الفقر ويج... وي... ويقدم الموت على الفقر يقول لك انا مش متخيل نفسي يكون عندي عربيه واحده طب لو عطل الدين اعمل ايه مش متخيل لا لا اموت احسن اموت احسن آه لو اخرج من البيت ده لا اموت احسن لو آه مش عارف ايه اشتغل عند حد لا اموت احسن اهم حاجه ان البلاء يقع بعيدا عن دينك وتتخذ الدنيا وصلى الله على نبي محمد قلت لك الفرق بيننا وبينهم ان الصحابه الواحد منهم ما كانش بيتكسف يقول انا جعان الرسول خرج وابو بكر وعمر ما اخرجك قال الجوع ده عكس الطغيان بالمال والفرح باقبال الدنيا من معاصي القلوب استقلال الرزق واحتقار النعم اللهم وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها اللهم لا ترزقنا الا من حلال استقلال الرزق لما تجيلك حاجه من حبيبك يبقى النظر ليس إلى العطية وإنما إلى المعطي واخدين بالكم يعني لما الحاج محمود يجيب لي قلم رصاص هدية أبقى مبسوط جدا مش مش المقصود القلم المقصود إنه اداني هدية فإذا اعتبرنا أن الرزق ليس حقك على الله وإنما هو هدية يبقى اللي يجي من ربنا رضا رضا اللهم لك الحمد والشكر آه هو ده. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله آه جنة الرضا إنك تبقى راضي طالما إنه جاي من حبيبك وحبيبك لما يشوفك راضي يزيدك يزيدك أنا من عدة أيام عرفت معنى إن واحد بيقبض 200 جنيه وعنده زوجة وولدين وعايشين مبسوطين ويقول لي عايز أحج تحج بإيه يا ابني 200 جنيه بتعمل ايه؟ انا عامل جمعيه ب 10 جنيه هقبضها ان شاء الله ونحج وربنا يكتب له حج ويحج اه يجي له تاشيره قبليه وقبليك تاشيره العمل ومن غير ولا تعريفه ويدوا له 600 ريال ابو 200 جنيه انا عرفت النعمه دي ازاي ده عايز من واحد تاني يقول فلان محتاج حد يسلفه ليه خير فلان ده موظف في شركه مبرمج بياخد 15000 جنيه في الشهر يستلف ليه لانه بيعد عشر حبايات دواء في ايده قبل كل اكله وكل ست شهور يخرج بره يعمل غسيل دم وابنه عنده تخلف عقلي والتاني عنده مش عارف ايه ومراته بتعمل ايه فال 15000 ما بيكفوش عشان كده قلت على قد ما بيدي بياخد وعلى قد ما بياخد بيدي ده الملك ده الملك موزع الارزاق ده الملك الذي لا يظلم عبيده لا يظلم احدا سبحانه وتعالى شاهد ايها الاخوه استقلال الرزق اوعى تستقل حاجه جات لك من ربنا بالعكس ده من لطائف الشكر ابن القيم يقول ايه ومن لطائف الشكر استكثار قليلها واستقلال كثير شكرك عليها ان لما ربنا يرزقك يقول اللهم لك الحمد والله كتير يا رب لك الشكر الشكر ده يزيدك زي ما قلت لك الواد ابو 200 جنيه كل القضيه ان عنده بركه اللهم ارزقنا البركه يا رب بركه اعطي بركه في الرزق فقط مش اكثر بركه فلما بورك له في رزقه كف وفاض انه يعمل جمعيه سبحان الملك والتاني عايز حد يسلفه اللهم عافي كل مبتلى دي مش عرض ولا شماته في حد ولكن القضيه لو في بركه في ال 15000 دول يعملوا ايه؟ اه البركه عشان كده ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات احتقار النعم يقول لك يا عم احمد ربنا صحتك كويسه مين اللي قال لك صحتي كويسه كل يوم بنوع احتقر نعمه الصحه احتقر نعمه البصر احتقر نعمه ان عنده زوجه طيبه قاعده في البيت مش منكده عليه ما بيشكش فيها احتقر نعمه ان عنده ولد بينجح من غير دروس وبيحفظ قران احتقر نعمه ان باله هادي ما عندوش مشاكل مفيش حد بينه وبينه وبين مشاكل ما بيعملش قضايا دي كلها ايه نعم احتقارها يزيلها تضيع على طول من امراض القلوب استبطاء الله في القطيعه استبطاء الله في القطيعه يعني ايه يعني تبقى مقاطع ربنا فتره ومستحلي القطيعه بقالك قد ايه ما مسكتش المصحف وقعدت تتلو بقالك قد ايه ما رفعتش ايدك وبكيت بقالك قد ايه ما تقربتلوش بعمليه كبيره استبطاء الله بالقطيعه بقالك قد ايه مش حاسس بالود اللي بينك وبينه المناجاه والكلام الجميل اللي بتناجي بيه ربك ما تتباطأش لان دي من المعاصي من المعاصي الطيره ليتشاؤم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره اه اصلا لما بشوف فلان ده بيبقى يوم اسود من اولها اصل فلان ده لما بيدخل عليا هي الدنيا بتتقلب اصل لما بيحصل كده الرنه دي لما بتيجي في التليفون بتبقى مصيبه انا عارف آه اصلا لما ادخل بقى العربيه وادور ما تدورش يبقى هي من اولها هي انام في البيت احسن ما اخرجش لما التشاؤم لا تتشائم الله بيده مقادير كل شيء اللي بيتشائم من الغراب لما ينعق اللي بيتشائم من بومه لما تعمل اللي بيتشائم لما يشوف حمام اسود اللي بيتشائم لما يسمع كلمه معينه او فلان معين او لبسه معينه او يجرى شيء معين كل ده حرام من معاصي القلوب لانك بتعتقد ان هذه الاشياء تؤثر في مقادير الله عز وجل من معاصي القلوب الغفله عن الله وربنا يكرمنا ان شاء الله ويبقى لنا لقاء للكلام عن الغفله سرطان الايمان الغفله قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فالغفله عقوبه من مش لا تطع من غفل وانما من أغفلنا عقوبة قلبه عن ذكرنا ومن ثمرة الغفلة اتبع الهوى ومن نتيجة اتباع الهوى التيه يصبح أمره فرط كلها ورا بعض أغفلنا قال له إيه أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا أيها المعرض عنا إن إعراضك منا اوعى تفكر إن أنت اللي سايبه ده هو اللي مش عايزك هو تفكر ان انت اللي نسيه ده هو اللي نساك ان اعراضك منا لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا الغفله عن الله والاحتقار بمصائب الدين لما تصبح تفوتك صلاه الصبح بتتالم كانه ضاع منك ألف جنيه لما يفوت يوم وما قريتش فيه جزء من القران بتزعل كانك فقدت صفقه في التجاره لما تفوتك صلاه الجماعه بتحزن كأنك ضاع منك 200 ألف جنيه لما تعصي معصية بيبقى حزنك زي لما ولد يعيا من ولادك لما تغضب ربنا في حاجة بيبقى حزنك زي ما مراتك تغلط فيك في حقك هو ده مرض القلب اللهم طهر قلوبنا يا رب اللهم تب علينا الاحتقار بمصائب الدين أم يا الشمس طلعت طب نكمل بقى وما نقوم نبقى نصلي مصيبة بلوة دي بلوة كبيرة قوي وأكبر من فوات الصلاة استهانتك بيها استهانتك بيها من معاصي القلوب استعظام الدنيا والحزن على ما فات منها تعظيم الدنيا تعظيم قدر الدنيا ان يبقى كده لا لا الا الفلوس لا لا لا الا الشغل عض قلبي ولا تعض رغيفي اه اكل العيش بتاع الناس لا لا لا في الشغل انا ما اعرفش ابويا بتعظم ايه دي دنيا يا ابني تحت الجزم الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا وان كل ما كان من امر الجاهليه فتحت قدمي هاتين موضوع تحت الجزم مش فوق مش, مش في الارض لا دنيا اوعى تعظم الدنيا فتكون اكبر معصيه في حياتك لانك عظمت ما حقر الله من معاصي القلوب الاسف على فوات الاهواء والسرور بموافقه الشهوات كلمه ابن عباس رضي الله عنه قال ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب ولفرح قلبك حين الظفر بالذنب أعظم من الذنب وحزنك على فوات الذنب أعظم من الذنب هي دي المصيبة الكبيرة إنك أنت لما تبص الواحدة في الشارع أو في التلفزيون أو في المجلة أو في الجورنال شكلها جميل وتبص على كده وتتبسط فرحتك دي أكبر من الزنا اللي أنت زنيته ليه؟ لأنك فرحان أنه يعصى الله هي دي المصيبة الكبيرة فرحك بالذنب سرورك بالذنب سعادتك بالذنب وحزنك على فوات الذنب كان مقدم طلب قرض ربوي ورفضوه يزعل ويحزن ويجيب وصايط يا ابني ده ربنا بيعصمك ده ربنا بيعافيك وينجيك دي رعاية من الله رايح يشوف الفيلم لقوه ماتش كوره فوتوا المسلسلة حزنك على فوات الذنب أعظم من الذنب من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله بمساوئ قلب آه كبيرة أوي دي علمك باطلاع الله على خبث قلبك والاستهانة بذلك إنك تبقى عارف إن ربنا شايف قلبك وقلبك فيه قذارة وإنت مستهين ولا مبالي اللهم طهر قلوبنا يا رب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك واستهانتك بذلك من معاصي القلوب قلة الحياء من اطلاع الله على معاصيك انك تبقى مش مكسوف من ربنا مش مستحي جريء كده ويا رب اديني واعمل لي ويا رب مش مكسوف من اللي انت عملته ده انت لو اخطأت في حق ابيك وخالفت امره وبعدت عنه وجيت تطلب منه يقول لك بره ما تتربى بقى تعالى اتكلم صح كده ما بترفع ايديك وتقول له يا رب ازاي وانت مش مكسوف من اللي انت عملته معاه قول لي طب يعني اعمل ايه يعني ما ادعوش ما اطلبش منه اطلب من مين يقول لك توب واطلب توب واطلب توب واسال توب واطمع لكن طول ما انت غلط ازاي تطمع وازاي تطلب معاصي القلوب كثيره لا تنتهي اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب ولا شك ان كل منا اكتشف من هذا التعداد أن فيه بعضها قليلا أو كثيرا اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب واغفر لنا وارحمنا يا حي يا قيوم اللهم طهر قلوبنا وتب علينا يا رب احنا محتاجين نتفحص بقى نبدأ نتدبر ونقلب فأولا يا ترى احنا فينا حاجة من الحاجات دي ولا مفيش طب الحاجة دي كتير ولا قليل طب دي فين طب نطلع منها ازاي نتوب منها ازاي محتاجين ندبر امورنا قبل ما تقابل ربنا بالقذاره دي واذا قابلت ربنا بقلب فيه قذاره لن تدخل الجنه لن تدخل الجنه مش تدخلها غير بعد الطهاره الذين تتوفاهم الملائكه طيبين ادخلوا الجنه فالجنه دار الطيبين لا يدخلها الا طيب اما خبث فلا بد ان يدخل النار ليطهر اولا ثم يدخل الجنه لازم لازم لازم ابتداء لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه نار الله الموقده التي اه تطلع على الافئده تطهر القلوب الاول لابد من تطهير القلب ثم تنتقل لتدخل الى الجنه فاللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الايمان اللهم تب علينا من المعاصي والذنوب اللهم انا نسالك حسن الخاتمه جزاكم الله خيرا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته